باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين النهارده اذا ربنا سمح وعدنا نتكلم عن اروع معجزه صنعها اقدر اقول صنعها الله على يدي اليشع النبي وهي اقامه ابن الشوناميه الحقيقه في الاصحاح الرابع من ملوك الثاني هنشوف صوره رائعه لهذه المعجزه الأصحاح الرابع من ملوك الثاني ابتداء من آية 8 وفي ذات يوم عبر أليشع إلى شونم وكانت هناك امرأة عظيمة وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا وكان كلما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا فقالت لرجلها قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما فلنعمل علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوالا خوالا يعني ترابيزة أكل وكرسيا ومنارة حتى إذا جاء إلينا يميل إليها وفي ذات يوم جاء إلى هناك ومال إلى العلية واضطجع فيها فقال لجحزي غلامه ادعي هذه الشونمية فدعاها فوقفت أمامه فقال له قل لها هوذا قد انزعجت بسببنا كل هذا الانزعاج فماذا يصنع لك هل لك ما يتكلم به إلى الملك أو إلى رئيس الجيش فقالت إنما أنا ساكنة في وسط شعبي ثم قال فماذا يصنع لها فقال جحزي إنه ليس لها ابن ورجلها قد شاف فقال إليها فدعاها فوقفت في الباب فقال في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا فقالت لا يا سيدي رجل الله لا تكذب على جاريتك فحملت المرأة وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها أليشع وكبر الولد وفي ذات يوم خرج إلى أبيه إلى الحصادين وقال لأبيه رأسي رأسي فقال للغلام احمله إلى أمه فحمله وأتى به إلى أمه فجلس على ركبتيها إلى الظهر ومات فصعدت وأضجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت ونادت رجلها وقالت ارسل لي واحدة من الغلمان وإحدى الأتن فأجري إلى رجل الله وأرجع فقال لماذا تذهبين إليه اليوم لا رأس شهر ولا سبت فقالت سلام وشدت على الأتان وقالت لغلامها سق وسر ولا تتعوق لأجلي في الركوب إن لم أقل لك وانطلقت حتى جاءت إلى رجل الله إلى جبل الكرمل فلما رآها رجل الله من بعيد قال لجحزي غلامه هو ده تلك الشونامية اركض الآن للقائها وقل لها أسلام لك أسلام لزوجك أسلام للولد فقالت سلام فلما جاءت إلى رجل الله إلى الجبل أمسكت رجليه فتقدم جحزي ليدفعها فقال رجل الله دعها لأن نفسها مر فيها والرب كتم الأمر أو أخفى الأمر عني ولم يخبرني فقالت هل طلبت ابنا من سيدي ألم أقل لا تخدعني فقال لجهزي اجدد حقويك وخذ عكازك بيدك وانطلق وإذا صادفت أحدا فلا تباركه وإن باركك أحد فلا تجبه وضع عكازي على وجه الصبي فقالت أم الصبي حي هو الرب وحية هي نفسك إنني لا أتركك فقام وتبعها وجاز جحزي قدامها ووضع العكاز على وجه الصبي فلم يكن صوت ولا مصغ فرجع للقائه وأخبره قائلا لم ينتبه الصبي ودخل أليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الولد ثم عاد وتمشى في البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه فدعا جهزي وقال ادعو هذه الشنمية فدعاها ولما دخلت إليه قال احملي ابنك فأتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض ثم حملت ابنها وخرجت والمجد لله دين أبديا أمين ما يهمش أنا طولت في القراية لكن الحقيقة القصة مثيرة وجميلة ورائعة في أمور كثيرة أقدر أقول إحساسي الداخلي أحسن من كتب عن هذه القصة أو تعليقات هو القديس ماري يعقوب السروجي هيبقى قدامه في دهشة آه، مش بيتصور الحدث أنا بحس ماري يعقوب في كل الأحداث اللي بيتكلم عنها بيعيش فيها بيعيش فيها ويشترك فيها ويتلامس في معاها عن قرب ولذلك بصراحة كده من أعماقي بحس لسه النهاردة قاعد أفكر أقول يا ربي معنى ماري يعقوب الصورة دي هل ممكن ربنا ما يدينيش ويدي إخواتي ويدي كل الشعب هذا التذوق الجميل للكتاب المقدس عجيب لما يتكلم في أي أمر وبالأخص في القصة دي يقول إيه وفي ذات يوم عبر أليشع إلى شونم وكانت هناك امرأة عظيمة ما تقالش عن جوزها انه عظيم يعني اللي واخد الشهرة حتى احنا لما نقول نقولش مش ابن الشونمي بنقول ايه ابن الشونمي في ناس كده البيت العظمة تيجي من الست واحيانا تيجي العظمة من الراجل احيانا نقول يعني ربنا عنده راجل وست ابدا ادي الكتاب المقدس ادي بيت والعمل للابن والابن الرجل الشونمي ان صح التعبير من شونم والشونمية ومع هذا الكنيسة باستمرار وكل المفسرين وآباء الكنيسة يقولوا إقامة ابنة الإيه؟ الشونمية والكتاب يقول عنها امرأة عظيمة امرأة عظيمة الحقيقة الكتاب المقدس يكشف لنا عن جانب جميل ويتكلم عنه ال- هنا يتكلم ماري يعقوب السروجي يقول كلام رائع يقول المرأة أكثر قدرة من الرجل إن حبت تحب بلا حدود وإن أبغضت تبغض بلا كيل يعني لما تحب حد تطلعه فوق في السماء ولما تتضايق من حد تنزله الجحيم فبيقول انه الامكانيات الموجودة عند المرأة او الست او الفتاة اكثر بكثير من الامكانيات الموجودة عند الراجل لانه كلها طاقة عواطف مع طبعا كثيرات منهم ب- باتزان وبتعقل ولكن مع العاطفة القوية ولما تحب تدي كل طاقتها تكرسها لهذا العمل فتلاقي أي عمل تسلمه حتى بالأخص في الأمور السوشيال الاجتماعية آه، لو مثلا هيئة يعني مثلا كنت بشوف هيئة الإيدز تلاقي كانت مرات أظن آه، كلينتون مرة ح- آه، جت حضرت في في نيروبي طاقة جبارة نفسها ما يفضلش ولا واحد في العالم عنده ايدز فعايز اقول ال- الكنيسة المفروض تتطلع الى ال- الجنس ال- مش ع- ما فيش الاخر نقول الجنس ال- النسائي سواء الشابات او المكرسات او السيدات او الارامل هذا الجنس له قدراته الكبيرة وزي ما بيقول يوحنا ذهبي الفم ان كثير من الخدمات تقدمها النساء اكثر من الرجال فكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا وكان كلما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا ست بتحب الضيافة فقالت لرجلها قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما هنا يقف الحتة دي مال يعقوب يتكلم كتير في نقطة ما خطرتش على بالي أبدا وهي إيه؟ ايه دور المرأة هنا؟ ايه دورها؟ المشيرة لرجلها. يعني دايما احنا نتخيل ايه؟ ان الراجل هو المشير للاسره كلها هنا مين اللي, اللي قدم المشوره للاخر يقول مار يعقوب السروجي ان هذه الامراه مشيره لرجلها واشاره كانت يعني الاستشاره بتاعتها كانت وحشه ولا كويسه استشاره خطيره جميله يقول كده ايه فقالت لرجلها قد علمت انه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما لنعمل علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوانا ومائدة وكرسيا ومنارة يعني سراج أو لمبة حتى إذا جاء إلينا يميل إليها وطبعا جوزها سمع لها ف نفسنا دايما في تعاملنا بالذات مع الفتيات الصغيرين كتير احيانا نبص على ايه نلاقي يعني اتذكر كذا فتاة زمان لما كنت بحضر في اعدادي وثانوي تيجي واحدة جاية تقول لك يا ابونا انا زعلانة من ربنا اقول لها ليه تقول لي ما خلقنيش ولد ليه كنت اجي على مزاجي عايز اروح الدير عايز ابيت عايز اسهر لا حد يقول لي جهت الساعة كام ولا عملت ايه التفكير الايه الخاطئ احنا المفروض نربي في ولادنا وفي بناتنا زي ما بيقول كثير من الاباء الاعتزاز يعتز كل واحد بجنسه نفسنا الولد يعتز ان هو ولد والبنت تعتز انها بنت ونربي في عيالنا ان عطيه جميله لكل انسان منه مننا او منهم انه ليه جنسه الخاص اللي يعتز بيه لما الكتاب المقدس في سفر التثنية طلب من الرجل ان لا يلبس يعني ثياب امرأة ولا المرأة تلبس ثياب رجل الهدف منها الاول انه مفيش راجل تعرف ان في بعض الرجالة اعرف احد الشبان او اكتر من واحد بياخد دور الفتاة مش في العلاقات الجسدية لكن حتى في البيرسوناليتي بتاعته يعني من جواه يقول لك يا ريتني كنت بنت وكتير من البنات يقول لك يا ريتني كنت ولد ودي ضربة الشيطان ان كل واحد مش راضي على حاله البنت مش راضي على انها بنت والولد مش راضي انه يبقى ولد والمتزوج مش مبسوط انه متجوز واللي غير متزوج مش مستريح انه مش متجوز وكل واحد مش راضي على حاله هنا نقدر نقول انه دور الكنيسة ودور ولادنا ازاي نربي في كل انسان روح الشكر لله والاعتزاز بعطية الله ليه المتزوج يقول له دي عطية من ربنا انا متجوز وليا بيت كنيسة مقدسة مهما كانت الظروف والبتول يقول له اشكرك يا ربي دي عطية ليا ان انا بتول والشاب يقول له اشكرك يا ربي لانك اديتني فرصة أكتر من غيري أقدر أعمل كذا وكذا والفتاة تشكر ربنا تقول أشكرك اديتني هذه الشخصية الكويسة اللي أقدر أخدمك بيها فكل إنسان فينا يستطيع أن يقوم بإيه يستطيع أن يقوم بدوره بعدين يقول وفي ذات يوم جاء إلى هناك ومال إلى العلية واضطجع فيها فقال للجحزي غلامه ادعوا هذه الشنمية فدعاها فوقفت أمامه عجيب انه ما تكلمش دايركت معها يقول ايه فقال له قل لها هوذا قد انزعجت بسببنا تعبت كتير عشاننا كل هذا الانزعاج فماذا يصنع لك هل لك ما يتكلم به الى الملك او الى رئيس جيش فقالت انما انا ساكنه في وسط شعب ليه اليشع ما تكلمش دايركت مع الشوناميه وهو ومعناه قال له ادعيها وقفت قدامه وبعدين يقول له ايه جهز يقول لها مش عايزه حاجه من الملك مش عايزه حد من قوات الجيش مالكيش مصاع عند حد من العظماء فما تكلمها دايركت احبائي اليشع يشير الى مين الى الله وهو رسول او زي ما سمينا المره اللي فاتت كانت تتطلع قبل كده بنتكلم عن الأرملة أرملة أحد بني الأنبياء كانت بتبص له إنه يمثل الله اللي هي عايزاه من ربنا بتطلبه منه حتى الدين تقول له أنت تسدد الدين لأن ربنا ملتزم يسدد دين واحد من خدامه هنا عايز يبين ان الحديث رغم ان الله يشتاق ان احنا نقف امامه ولكن بيكلمنا عن طريق جهل كلمنا عن طريق الآباء والأنبياء والرسل والتلاميذ فجهزي يمثل أنبياء العهد القديم وأليشع يمثل كلمة الله أو الله الكلمة والحوار كان للشعب اللي هي الشونامية تمثل الكنيسة الحوار إلى كنيسة العهد القديم كان يتم من خلال الأنبياء الحقيقة الجمال في هذه السيدة العظيمة زي ما بيقول الكتاب لما قال لها مش عايزة طلب قالت له لي أطلب إيه؟ يعني مش قالت له ده أنا غنية وفلوس كتير وما علياش ديون وظروفي كذا وكذا لا قالت له إيه؟ شوف الرد بتاعها الجميل إنما أنا ساكنة في وسط شعبي أنا جوه الكنيسة مش محتاجة لحاجة ف أنا عايز أقول حاجة ده إحساس كثير من الآباء زي القديس يوحنا الذهبي الفم كان يبقى مليان بالمرارة وبنعاني من الضيق من كل صنف وأول ما يدخل الكنيسة يقول إيه؟ الكنيسة أيقونة السماء يدخل الكنيسة يقول إيه اللي ناقصني؟ بدخل الكنيسة بشوف مسبح الله بتتفتح السماء قدامي بيحملني روح ربنا بعيش في السماويات فهي بتقول له ايه اللي ممكن اطلبه يا جهشي قول له ايه اللي ممكن اطلبه انا عايشة ساكنة في وسط شعبي انا في كنيسة الله لا ينقصني شيء الرب يرعاني فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربدني على مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر نفسنا لما ندخل الكنيسة أنا مش جاي أسمع وعظة ولا جاي أشوف مين الحاضر ولا جاي عشان أتمتع بأي أنا جاي أقعد مع مين جاي أنا وكل الشعب لكي نشعر إن احنا زي نقول مع السونامية إيه أنا ساكنة في وسط شعبي أنا قاعدة في السماء يا ربي نفسي كلنا الكهنة والشعب الكل نشعر واحنا جوه الكنيسة نحن في السماء فرحانين لا ينقصنا شيء ثم قال فبماذا يصنع فماذا يصنع لها ده بيكلم مين بيكلم جهشي بتقول انا مش ناقصني حاجة فهو قال له طيب انت تفتكر اعمل مش عايز هي حاجة قالت له بصراحة جوزها راجل عجز كبر وهي ست عاقر وما عندهاش عيال وبعدين قال لها أليشع إيه فقال ادعوها فدعاها فوقفت في الباب فقال في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا فقالت لا يا سيدي رجل الله لا تكذب على جاريتك أنا إنسان عاقر وجوزي رجل كبير في السن فحبلت المرأة وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها أليشع وكبر الولد وبعدين سمعنا ان راح يشتغل مع الحصادين فاخذ ضربة شمس فقعد يقول راسي راسي فحمله الى امه فقال للغلام احمله الى امه فحمله واتى به الى امه فجلس على ركبتيها الى الظهر ومات ايه احمله الى امه ده انت باباه وده الولد الوحيد وده ابن الشيخوخه وده ابن الموعد ازاي ازاي تنده واحد من الغلمان تقول له خد احمله الى امه فيش احن من الكنيسة لان الشونامية كانت تشير الى الكنيسة ولما نحس ان في نفس ماتت او هلكت او نفس ضاعت او نفس ضربت بتجربة من الشيطان وفقد ايمانه لما يقول رأسي رأسي يعني الضربة جت في ايه في المسيح او ايمانه بالمسيح حتى لو انسان فقد ايمانه الكنيسة تقوم كلها وتاخده وتقدمه لربنا لما اخذت ابنها وراحت حطته على السرير بتاع أليشع ده إشارة إن الكنيسة باستمرار شغلها إنها تيجي واخدة كل متاعب العالم كل آلام الناس كل النفوس الساقطة وشغلتها تدخل كده ترمي كل المتاعب دي على المذبح في حضن ربنا كان في عبارة جميلة دايما يقولها بونا بشوي في كلماته سواء في العادات الخاصة أو في ال- الوعظ بتاعه يقول كده إن الكاهن يلم الزبالة كلها من الشعب وما يقدرش يشيلها تفطسها محدش يقدر يشيل الزبالة يلم كل الزبالة مفيش واحد هيقدر التليفون يقول له ابونا آه، انا بصحة جيدة لكن يقول له صلي لي انا تعبان في مشكلة في ضيقة ليا قريب الحتة الفلانية في السجن الى اخره عمل الكاهن بيلم كل المتاعب كل الضيقات كل المشاكل بتاعت الشعب هو ما يقدرش يشيل ضيقاته هو هو ما يقدرش يشيل ضيقاته هو ولا آلامه هو لكن شغلته يلم كل حاجات الناس مع حاجاته ويجي عند المذبح يقول له اتفضل يا رب دي شغلتك شغلتك انك حلال المشاكل اب الايتام قاضي الارامل اله المستحيلات المهتم تعطي او تنصف المظلومين آه، تعزي المضطهدين والمتضايقين مين غيرك يقدر يشيل فعمل الشونامية انها اخذت ابنها وطلعت حطته على السرير بتاع اليشع اشارة الى الكنيسة الحية اللي عملها الحقيقي الرئيسي انها تلم النفوس التعبانة وتقف كده وتقول له يا رب مين يقدر يقيم هؤلاء الموتى صدقوني انا بحس احيانا صحيح بان كتير لما بسمع بخبر وحش ونفسي بتتعب لكن بعد شوية بقول من عطايا ربنا ليا ان بيكشف لي ضعفات كثيرة لان دي بتديني فرصة ان انا اقف قدامه منكسر القلب واقول له يا رب ما فيش حاجة في ايدي امبارح كنت قاعد كده بالليل قبل ما انام بعدين كنت سمعت خبر وحش خاص بالكنيسة يعني مش كنيستنا كنيسة ككل وبعدين سألت نفسي سؤال قبل ما انام قلت يا ترى المسؤول عن الكنيسة أنا ولا المسيح؟ مين المسؤول عن الكنيسة؟ المسيح قلت يعني تفتكر أنا أحن من المسيح؟ ولا أنا أكثر حكمة من المسيح؟ ولا أنا شايف وأدبر الأمور أفضل من رؤية المسيح للكنيسة وأتعبها؟ وقمت كده قلت له بص يا رب انا بقى هقول لك حاجه عايز انام كنيستك وانت حر فيها مش انت اللي جايبها وانت اللي فديتها بدمك وانت المسؤول عن ولادها وانت المهتم بخلاص العالم كله وانت المشتاق العالم كله يتمتع بيك هو انا هحب كنيستك اكتر منك ايه رايكم نفسنا كده الليله دي كل واحد كده يقف قدام ربنا ويقول له يا رب كنيستك وولادك والنفوس الساقطه والنفوس البعيده والنفوس التي لم تعرفك بعد والمؤمنون وغير المؤمنين كل هذه النفوس يا ربي نحملها ونحطها لك على السرير بتاعك فين السرير بتاعه القطر نيجي كده نقول له انت دخلت القطر يقول اه نقول له ممكن تاخد دول مع الموتى وانت قايم ايه اقامنا ايه معه اقامنا معه شتان بين مريم المجدلية وهي جاية وقاعدة جوه قلبها وفكرها تقول من يدحرج لنا الحجر دنيا ضلمة والحراس موجودين والحجر تقيل يا ترى هلمها من الضلمة ولا من العساكر الواقفين ولا همد ايدي واشيل الاختام اللي على القبر ولا ادحرج حجر عايز له كذا راجل يدحرجه وطب عشان احط الحنوط لكن لما وصلت هناك لقيت ايه لقيت الوضع فين لقيت الحراس طلعوا يجروا في حالة ارتباك شديد والملائكة ملاك عن اليمين وملاك عند الرأس والآخر عند الرجلين واللفايف المحطوطة والقبر المفتوح بعد ما قام ايه ده ما كانش في خيالي يا رب ولا كنت بحلم ولا كنت اتوقع ان ده يحصل بس ده مش شغلك يا مريم مش شغلك حبيبتي انت جايه تحط شويه حنوط يقول لك لا حنوط ايه ده انا الحنوط اللي املى العالم كله برائحه المسيح الزكيه اللي تقيم الأموات نفسي يا ربي بقولها بصرخ كده من كل قلبي بقول له بقيت عمري كفاية مش عايز يدخل إلي فكر اليأس أو الضيق من جهة أي نفس بشرية مهما كان ولو في النفس الأخير حتما إلهنا إله لذيذ استعداده عجيب في خلاص الآخرين في عبارة زمان قريتها ويمكن وأنا في ثانوي للقديس بخوميوس ما أعرفش قريتها فين لكن متذكرها يقول القديس بخوميوس ربنا متلزق على خلاصنا ربنا ايه متلزق على خلاص زي ما احنا احيانا نتلزق نلقط الغلط لبعض هو متلزق يلاقي لنا حاجه حلوه يدخلنا بيها السماء ربنا ده حلو فصعدت لازم هي تطلع الاول ما اقدرش اشيل حد احطه على السرير الا لما انا اصعد وانا صعد مع المسيح فصعدت وأبدعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت قالت له إيه هسيبك يا رب بقى تشتغل ونادت رجلها وقالت ارسل لي واحدا من الغلمان وإحدى القطن فأجري إلى رجل الله وأرجع حاجة غريبة في الست العظيمة دي المرأة العظيمة زي ما بيقول الكتاب ال- الأول ادت مشورة لرجلها قالت له بص أنا عندي مشورة الراجل ده قديس واحنا بيبارك بيتنا نعمل له علي في العلية فوق نعمل له أوضة ونضب له مكان للأكل وللنوم ونجيب له مصباح جميل كده سراج عشان لما يجي متأخر بالليل يبيت في البيت قال لي عينيا الاتنين المرة دي المشورة بتاعتها ايه قالت له بعت لي واحد من الغلمان وأتان هروح وارجع تروح طب قولي عايزة ايه قالت لا ده سر ده سر طلعهوش من بقي ولا بني ادم ولا جوزك ولا جوزي وانا واقف قدام ربنا بان من اجل نفس ساقطه اقرب من ليا زوجتي في البيت ابني يمكن زميلي في الكاهن مش ما يعرفش جوايا ايه من جهة انين قلب الداخلي في نفس ماتت وتحتاج الى ايه الى القيامة اقامة من الاموات سلام لو كل واحد فينا كده وقف مع المسيح وقال له مين مين يقدر يشاركني احساسي الداخلي مرارة نفسي من اجل النفوس الساقطة غيرك يا رب دينا كلنا مثل هذه المرأة الشونامية العجيبة أنا راحها فين؟ لا النهاردة لا في رشة العيد الشهري ولا يوم سبت العيد الأسبوعي قولي لي أسلام فقالت سلام خفش إيه ده ابنك مات والابن الوحيد قال لا لا لا أنا عارفة هروح وهيقومه بقى اللي, اللي صلى فاداني ابن ما يقدرش بعد ما يموت ي- يقومه وشدت على الأتان وقالت لغلامها سق وسر ولا تتعوق لأجلي اجري والآخر في الآخر إيه فلما رآها رجل الله من بعيد قال لجهزي غلامه هو ده تلك الشونامية ايه اللي جايب الست اركض اجري الآن للقاها وقل لها أسلام لك أسلام لزوجك أسلام للولد راجل سألها قال لها سيدي النبي أليشع بيقول لك أسلام سلام ليكي سلام لزوجك سلام لابنك قالت له سلام مش هتكلم معاك هتكلم مع رجل الله فلما جاءت إلى رجل الله إلى الجبل أمسكت رجليه فتقدم جهزي ليدفعها فقال رجل الله دعها لأن نفسها مرة فيها والرب كتم الأمر عني ولم يخبرني والرب إيه أخفى الأمر عني ولم يخبرني كلمة أخفى الأمر عني دي دخلت مزاج القديس يعقوب السروجي بشكل لذيذ قوي يقول ايه يقول أليشع مثل سيده أو معلمه إلي الاثنين كان مفتوحي البصيرة أو ذي البصيرة أو العينين المفتوحتين شايفين كل حاجة شايفين السماء وشاف أليشع المركبات النارية وشايف المركبات تحيط بالجبل ولما تلميذه خاف رفع عينيه وقال يا رب افتح عن عينين الصبي او الغلام يشوف اللي انا بشوفه ايليا شايف ال- المركبه جايه ولا تشغله ولا تشغله بس الموضوع ده واخد عليه زي ما بيقول ماري يعقوب السروجي كان بينه وبين ربنا ايه كان بينه وبين ربنا عمار وعينيه مفتوحه شايف كل الامور من بركات ربنا راح مغمض عينيه ما يشوفش ايه ما يشوفش موت الولد نسأل ماري يعقوب طب ليه ربنا عمل كده قال عشان حاجات كتيرة لو انه شاف الملاك نازل ياخد روحه كان يقول له استنى ايه يا رب اللي عامله ده رجع اخينا ده تاني ما, ما يموتش الولد وربنا يسمعك تحبه تحبش ايه ما يحبش يكسفه اي طلب لو انه وقف عملية الموت ما كانش يتمجد الله ويبقى ليشع يشير الى السيد المسيح الذي يهبنا روح القيامة فمن اجل محبة الله لأليشع فتح له عينيه يشوف كل الاسرار السمائية لكن يجي حاجات كده يقول له لا هنا نقفل لك عينيك ليه يا رب مش بتحبني قال دي علامة حبي ليك ورعايتي ليك قفلت الباب عشان ايه لكي اتمجد فيك واقيم هذا الايه هذا الولد الميت يا ربي نشكرك ان اشرقت بنورك علينا ونشكرك ان فتحت لينا ابواب السماء ونشكرك ان اخفيت بعض الامور عننا لانك في كل الامور طويل الايه الانا محب للبشر حنين مملوء او صاحب الحكمه مصدر الحكمه تصنع كما يرضي صلاح قال له ربنا خب عني الموضوع ولم يخبرني فقالت هل طلبت من سيدي ألم أقل لا تخدعني هل طلبت ابنا من سيدي ألم أقل لك لا تخدعني ليه تخدعني فقال لجهزي اجدد حقويك وخذ عكازك بيدك وانطلق وإذا صادفت حد في الطريق لا تباركه وإن باركك أحد فلا تجب موضوع أخطر من إنك حتى لو واحد سلم عليك ما تسألش ليس تجاهلا للآخرين ولكن لأنه إيه غيرة متقدة واحد ميت واحد ميت أحبائي صورة حية للعمل الإلهي الحلو في حياتنا لما بلاقي نفسي ساقطة مش عايز أتكلم مع حد مش عايز حد يكلمني عايز اقف اقول له مش هطلع الا لما الولد ده يقوم الا لما النفس دي تقوم الا لما النفس دي ترجع اليك وقال له وضع عكازي طبعا العكاز ده يشير للصليب على وجه الصبي فقالت ام الصبي لا هتبعت لي الانبياء لا انا عايزك انت اللي تيجي حي هو الرب وحية هي نفسك إنني لا أتركك فقام وتبعها جهزي ده يشير إلى جوقة الأنبياء والآباء في العهد القديم وكلمونا على الصليب ومعاهم العصاية صليب المسيح لكن المشكلة مش في العصاية القوة في المسيح المصلوب على الصليب لما نقول دم صليبه ما بشيلش الصليب من المصلوب لكن لو واحد مسك مجرد صليب وهو ما بيؤمنش بالمصلوب ملوش قيمة قيمة الصليب في الإيمان بالمصلوب أخذ العكاز وحطه على وجه الصبي فلم يكن صوت ولا مصغ فرجع للقائه قال له بصراحة مش قادر أعمل حاجة فشل الأنبياء في تقديم الخلاص لا احنا ما نقدرش لازم تنزل بنفسك تتمم الخلاص ودخل أليشع البيت جاء المسيح إلى العالم وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب إلى آخره وأقامه وحط بقه في بق الولد وعينيه في عينين الولد وتمدد عليه من ده عيل صغير النبي الكبير صغر يقول مار يعقوب ايه ان هذا التمدد يشير الى كلمة الله غير المحدود صار انسانا وحتى عينيه في عينيا وبق بق بقي وقال لي فكري يبقى ليك واعطاني شركه ان انا ايه شركه عمل الله الفائق فيا بحيث احمل امكانيات المسيح جوايا فاصبحت مش متضايق من عينيا ولا متضايق من فكري ولا متضايق من جسدي ولا متضايق من عواطفي لان الهي قبل ان اتحد معه اثبت فيه ويثبت فيه انا هو الكرمه وانتم الاغصان كل غصن لا يثبت فيا لا ياتي بثمر فاذا هنا احبائي صوره حيه لمجيء المسيح كلمه الله الذي تجسد فبدا كما ايه صار عبدا اخذ شكلنا صار كواحد منا وعاش وسطينا وتمدد في القبر ولم الاموات وقومهم معاه واحنا اولهم ثم قال ادعي هذه الشنامية فدعاها ولما دخلت إليه قال احملي ابنك فأتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض ثم حملت ابنها وخرجت قدمت ذبيحة شكر قبل ما تاخد ابنها شافت ابنها مش راحت واخداه بالحضن قالت له يا حبيبي انت كنت ميت وقمت لا لا لا قلبها في مين عمل الله اول ما شافت ابنها سقطت عند رجليه قال ايش قالت له ايه ده ايه الجمال ده كله ايه الحب الالهي الفائق ايه حب ربنا العجيب ده ليا فقدمت ذبيحة شكر لله خلال أليشع وبعدين حملت ابنها وتبت أحبائي صورة جميلة رائعة ربنا يدينا كلنا مثل هذه الامرأة الشنامية الحكيمة اللي يسميها الكتاب العظيمة اللي قدمت مشورة لزوجها في الوقت المناسب وأخفت سر قلبها عندما تحدثت أو أرادت الحديث مع أليشع لكي تكون رمزا حقيقيا أو صورة حية مثال حي لكل واحد فينا يريد أن يقيم النفوس الساقطة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين